السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام حقيقة يعني أنا سعيد جدا أن ألتقي منكم بكم في شهر رمضان المبارك مع هذه السلسلة المباركة ومرة تانية وتالتة ورابعة بشكر كل إخواني اللي معايا في الاستوديو وما تعرفوش قد إيه يعني الجهد اللي بيبذلوه ربنا يجازيهم كل خير إن إحنا زي ما قلت قبل كده بنسجل لكم كل يوم 8 حلقات ورا بعض فربنا يا رب يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين ويبارك فيكم ويحفظكم يا رب من كل سوء يجمعنا دايما على الخير دائما ويوجد من أولادنا بقى يوسف الأحلام مش كنبي لكن عايزينه في عفة يوسف عليه السلام وفي أخلاق يوسف ومعاملاته وتسامحه يعني وربنا يمكن الأمة الإسلامية زي ما مكن سيدنا يوسف عليه السلام تركنا يوسف عليه السلام في الحلقة الماضية امبارح في هذا اللقاء المؤثر جدا جدا اللي كان بينه وبين إخواته لما دخلوا عليه هم كلهم ذل وانكسار وبعدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة إلى غير ذلك إلى آخر ذلك من الكلام اللي قالوه وكان يعني في موقف مؤثر جدا يوسف عليه السلام صاحب القلب الجميل الرحيم الرقيق لم يتحمل ان هو يسيب إخواته برضه مهما كان أزوه آه وعملوا فيه اللي ما يتعملش يمكن ما فيش أخ في الدنيا ممكن يكون عمل في أخوه زي اللي عملوا إخوة يوسف مع يوسف 40 سنة حارمينه من أبوه يعقوب عليه السلام ورغم ذلك في لحظة واحدة كل ده طرحه ورا ظهره حتى مجرد المعاتبة ما قال لهمش رغم ان انتوا عملتوا وسويتوا و و ورغم ذلك انا مسامح ما ذكرش اي حاجة قال لا تثريب عليه والله حتى العتاب مش هعاتبكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يعني كان موقف جميل جدا نتمنى نتمنى والله لو أن الأمة الإسلامية كلها كان عندها العفو الجميل ده اللي كان من سيدنا يوسف عليه السلام نتمنى نشوف العفو اللي, اللي وصل لمرحلة ان حتى المعاتبة ما فيش معاتبة وكما يقول أحد السلف ترك المعاتبة من المروءة سيدنا يوسف لما عرف إخواته بيه وقال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إلى آخر ذلك بدأ يكلم إخواته التسعة وبدأ يسألهم عن أبوه يعقوب عليه السلام أخبار أبي إيه بقاله 40 سنة ما شفتوش يا ترى إيه اللي حصل له عامل إيه دلوقتي بدأ يحكوا له عن الأحزان والآلام اللي دخلت على قلبه بسبب غيابه وزيادة الأحزان اللي حصلت بسبب غياب بنيامين وبدأ يكلموه وبدأ يذكروه بالأشياء الأحداث اللي حصلت ليه وفي الآخر ختموا كلامهم بأنهم قالوا له ده حتى من كتر الحزن عليك عمي بصره فهو الآن لا يرى ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أخذ قميصا عنده خد بالك بقى من حاجة الكلام ده كله كان بوحي من الله إلى يوسف عليه السلام وإلا احسبها كده بالعقل هل من الممكن أن يوسف عليه السلام وهو قاعد في مصر ويعقوب وقعد في فلسطين ويوسف يقرر عليه السلام في هذه اللحظة أنه خدوا القميص ده ارموه على وشه هيرجع بصير مرة تانية هل ده من صنع يوسف عليه السلام أم أن هذا من صنع الملك جل جلاله طبعا هذا كله بوحي من الله يا يوسف أعطيه أعطيهم القميص دوت يرموه على وجه على وجه ايه على وجه يعقوب وان شاء الله هيرجع بصير مره تانية زي ما كان بيشوف في اللحظه اللي فرقك فيها هيرجع مره تانية مبصر بفضل الله سبحانه وتعالى ودي كانت يعني معجزه عظيمه جدا وكانت منحه كبيره جدا من الحق جل جلاله مش بقول لكم دائما إذا اشتدت الأزمات يأتي الفرج من عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى قال يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وفوق ده كله وأتوني بأهلكم أجمعين بيقولوا إن كانت أسرة يوسف عليه السلام يعني عيلته كلها كانت حوالي 86 واحد 86 واحد نعم سبحان الملك ناخد من الجزئية دي الدرس جميل قوي الدرس الأولاني إثبات المعجزات للأنبياء لأن مجرد إلقاء القميص يا جماعة على وجه إنسان لا لا يمكن أبدا يكون سبب في رجوع البصر وإنما دي معجزة ربنا أكرم بها سيدنا يعقوب عليه السلام يعني بأن قميص يوسف طب ما كان ممكن من غير قميص ليه يعني طب وش معنى القميص مش سؤال برضو صحيح يعني ليه القميص طب ما ربنا سبحانه وتعالى لو أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون خلاص يا يوسف عليه السلام قبل ما يوصل لك يعقوب هيكون مفتح وشايف والدنيا خلاص بقى جميل لكن لا هي هو عايز يربط ال ال رجوع البصر بالبشرى بأن يوسف موجود وإن أنت رايح تقابله عشان تبقى الفرحة زي ما بيقولوا ايه الفرحة فرحتين ادي قميص يوسف اهو اترمى على وجه يعقوب ايه ده قميص مين ده قميص يوسف فجأة لقى نفسه مفتح وفجأة رايح يقابل مين يقابل حبيبه اللي اتحرم منه بقاله 40 سنة عرفت الحكمة عاملة ازاي ان هو بترتبط عودة بصر يعقوب عليه السلام بايه بإلقاء قميص يوسف حبيبه ابنه اللي اتحرم منه بقاله 40 سنة فيوسف على عادة على كل من حوله يا جماعة عايزين ندخل السعادة على الناس اللي حوالينا والله العظيم مجرد ما تدخل السعادة على أي إنسان حواليك أنت نفسك اللي هتسعد لو مسكت لقمة وحطيتها في فم طفل يتيم هتحس ان اللقمة دي كأنك انت اللي كلتها لو ادخلت السعادة على أرملة بتربي أولاد وملاش إنسان ينفق عليها وعملت لها مرتب شهري والله العظيم هتسعد سعادة ما بعدها سعادة يا جماعة احنا عايشين في عصر والله العظيم في تفاوت عجيب جدا بين مستويات الناس لدرجة لا تخطر على قلب بشر ناس مش عارفة تودي الملايين اللي معاها فين وناس ورب الكعبة يكادوا يموتوا من الجوع أخ حبيب آه، بيحكي لأحد الدعاة إنه هو أخ ربنا موسى عليه بيقول له رحت لإحدى الجمعيات الخيرية وقلت لمديرة الجمعية قلت لها أنا عايز أي حد أنا معاك النهاردة وهو أفضل قاعد في الجمعية أي حد يجي لك النهاردة عايز أي حاجة أنا عايز أطلع فلوس وعايز أعمل خير النهاردة وأي حد عايز أي حاجة لازم أحقق له الأمنية بتاعته جت أول واحدة فبيقول لها أمنيتك إيه يا حاجة نفسك في إيه قالت له يعني انت هتحقق لي اللي انا عايزاه قال لها اللي انت عايزاه والله لحقق لك كل اللي انت عايزاه قالت له عايزه انبوبه بوتاجاز قال لها سبحان الله اشمعنى انبوبه بوتاجاز قالت له يا ابني انا قعدت أح- احوش 10 سنين عشان اجيب بوتاجاز بسيط كده وبقالي سنه مش قادر احوش ثمن الانبوبه ونفسي اجيب انبوبه البوتاجاز عشان اسوي اكل واكل زي ما الناس بياكلوا تخيل فالراجل اتأثر فقال لي صاحبة ال- الجمعية دي قال لها هجيب لك بكرة 20 بوتاجاز بالأنابيب بتاعتهم اديها بوتاجاز بالأنبوبة جت بعدها واحدة تانية نفسك في ايه يا حاجة قالت له أمنية عمري يكون عندي تلاجة لأن عندي أربع أولاد معوقين لما بيقعدوا ياكلوا بيسيبوا الأكل مش عارفين قدر الأكل لأن مش واخدين بالهم فبتيجي القطط والفراخ بياكلوا الأكل بتاعهم فأنا عايز أحافظ على الأكل بتاعهم في تلاجة بس عشان أحافظ عليها شويتين قال لها طيب ليكي عندي بكره هبعت يا حاجه 10 ثلاجات للمركز دوت عشان ايه اي حد محتاج من الفقراء اديهم جت الثالثه نفسك في ايه يا حاجه تخيل والله حاجه لا تخطر على قلب بشر قالت له نفسي في فرخه لا فرخه قالت له فرخه والله ليه يا ستي اشمعنى فرخه بالذات يعني قالت له امي مريضه ونفسي اعمل لها شوربه عشان تاكل و- وتقوم وتصح وكده و- وتقدر تتحرك وما عنديش قدره اجيب لها فرخه ونفسي اعمل لها شوربه اضطررت اروح اجيب رجلين فراخ من عند بتوع الفراخ عشان اعمل لها شوربه فنفسي اجيب لها فرخه فراح مديلها مبلغ كبير من المال والله يا جماعه في ناس تحت الصفر في ناس مش لاقيه تاكل بدون مبالغه والله إن يعني احنا فاكرين ان عشان المرتبات النهارده بقت بال2000 وال3000 وال20 وال50000 ان في ناس عايشين ان كل الناس عايشه كده ده في ناس مش لاقيه اللقمه في ناس مش لاقيه اللقمه ربنا يبارك فيكم دخلوا السعاده عليهم ده احنا في ايام مباركه على قد ما تقدروا ربنا يبارك فيكم الشنط الجميله اللي بتعملوها في رمضان زكاه الفطر وصلها لهم اه، ادوهم لبس العيد عشان يلبسوا ويفرحوا ويسعدوا معاكم ربنا يبارك فيكم والله اذكر ان كان في راجل وكان اخوه لينا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم كانوا بيجمعوا فلوس عشان ي- يلبسوا الايتام لبس العيد عشان يسعدوا مع الاطفال وبعدين الفلوس اثرت معاهم وكانوا محتاجين 5500 جنيه علشان يعني يجيبوا لبس ال- اليتامى عشان يفرحوا وكان فاضل على العيد يومين ولازم يفرحوا الايتام عشان يلبسوا لبس العيد ويحسوا كان الدنيا كلها معاهم وراهم ففجأة الدنيا كلها وقفت فرحوا الواحد من التجار ربنا يا رب يوسع عليه قالوا له محتاجين أي مبلغ عشان بس لبس اليتامى قال لهم محتاجين كام كل المبلغ كام قال لهم مش عايزين نكلفك يعني أي ما قال لهم كام كله قالوا 5000 ونص قال لهم قادر 5000 ونص وربنا يخلف عليه إن شاء الله وادعوا لي بس عشان في عملية رايحة بكرة كده إن شاء الله ادعوا لي ربنا ييسر لي أمري بيقولوا جبنا لبس ب 5000 ونص فرحنا عدد كبير جدا من اليتامى وكانوا في غاية السعادة وعيدوا وانبسطوا الراجل ده بيقول كان تاني يوم هو دفع 5000 ونص وكان تاني يوم عنده افراج جمركي من الجمارك علشان مستورد بضاعة من بره بيقول والله فوجئت في الجمارك مخفضين لي 55000 جنيه فالحسنة بعشر أمثالها أخويا وحبيبي دخل السعادة على الناس وخلي عندك يقين مصدق نبيك صلى الله عليه وسلم مصدق ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول إيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويقسم حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح يقول ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة والله ما تخاف يا أخويا والله ما ت... اوعى تفتكر ان الفلوس هتنقص والله ما بتنقص ما تخافش القدر القيمه ممكن تنقص لكن لكن لكن او العدد ممكن ينقص لكن قيمه وقدر المال مش بتنقص بل بتزيد وربنا بيبارك وحسنات قد كده وربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجازيك عنا كل خير الحاجه الثالثه الجميله الحرص على صله الارحام سيدنا يوسف قال ايه واتوني باهلكم اجمعين انا عايز العيله كلها الموضوع ما بقاش موضوع ابويا واخواتي بس انا عايز العيله كلها تيجي عايز ارحامي كلهم يجوا ينوت كانوا كلهم عددهم 76 او 86 على اختلاف وجاءوا جميعا وهم عشيره يعقوب عليه السلام واسره يوسف عليه الصلاه والسلام سبحان الله العير بدات تخرج من مصر سيدنا يوسف قال لهم ايه قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ابتدى إخوة يوسف ابتدوا يتحركوا يا جماعة ورايحين فين رايحين من مصر لفلسطين علشان يجيبوا يعقوب ويجيبوا العيلة وعيلة العيلة ويرجعوا مرة تانية ويعيشوا مع يوسف عليه السلام في أس في سلام وأمان ويعيشوا أجمل عيشة في الدنيا وإن ربنا بقى يعوضهم بقى عن الصبر اللي صبروه والضنك والشدة اللي عاشوا فيها فراحوا بدأوا يشقوا الطريق خد بالك من اللمحة الجميلة دي هم لسه خارجين من مصر خد بالك بين مصر وبين فلسطين في الوقت ده 8 ليالي بالجمال 8 ايام بالجمال هم لسه خارجين من مصر لسه يا دوب بيعدوا حدود مصر ايه اللي حصل ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ايه اللي حصل يعقوب عليه السلام في اللحظة اللي هم خرجوا فيها من مصر يعني هم يا دوب مشوا مثلا ايه نص كيلو وابتدوا يتجهوا لايه لفلسطين ركز معايا في الحتة الجميلة دي فلسه بيبتدوا يتحركوا كان سيدنا يعقوب قاعد مع بعض الأقارب ومع أحفاده أولاده كلهم بقى في فين في مصر واخد بالك ففجأة حس كده بانشراح صدر ونفسه هدأت مع انه كان لسه من شويه ايه وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قديم يعني في حاله صعبه جدا لا ده المرات ايه حس بانشراح صدر كده وراحه نفسيه حس بفرحه وسعاده كده وراح متنهد كده وقال للي حواليه ايه قال لهم ايه اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون لولا ان تفندون يعني لولا ان انا خايف تقولوا عليا ان انا كبرت وخرفت لا كنت اقول لكم حاجه تانية احسن من كده ايه هي ان ان يوسف حي وما زال حيا ولم يمت خد بالك يبقى جواب لولا لولا ان تفندون جوابها ايه جوابها محذوف اللي هو ايه لولا ان تفندون لاخبرتكم انه حي واضح يا جماعه لولا ان تفندون لولا ان انتوا تتهموني ان انا كبرت وخرفت لا قلت لكم ان يوسف دلوقتي حي وان انا شامم ريحه يوسف قالوا اللي هم الاحفاد اللي عنده وقرايبه قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يعني ايه ضلالك يعني يعني انت انت برضه لسه هو انت هم قالوا الكلمه دي ليه قالوا الكلمه ديت لان هم لحد اللحظه ديت اعتقدوا اعتقاد جازم بان يوسف عليه السلام مات 40 سنه ولسه بتحلم يا يعقوب عليه السلام بان لسه يوسف عليه السلام لسه عايش لا ده مات من زمان خلاص لكن هو على يقين من انه عايش ليه لانه شاف الرؤيه لانه لانه اول رؤيه ليوسف عليه السلام ويوسف شاف الرؤيه بان هو ايه بان لابد ان ابوه وامه واخواته يسجدوا له سجود تحيه طبعا واخد بالك وان هو هيكون نبي وانه هيوصل لمنصب عالي جدا جدا فلابد ان تتحقق الرؤيه ولابد ان يذهبوا ليسجدوا له فهو على يقين بان يوسف عليه السلام لسه عايش قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قالوا كده لانهم معتقدين هو يوسف عليه السلام مات فلما أن جاء البشير خد بالك بقى مين البشير يا جماعة هم إخوة يوسف جايين كلهم بس في واحد فيهم كان قدامهم هو ده اللي هيروح يبشر سيدنا يعقوب وهو ده اللي هيلقي القميص على وجهه ده مين يا جماعة شفت بقى الأقدار الجميلة يهوذا مين يهوذا أخو يوسف عليه السلام طب مين بالظبط وعمل ايه قبل كده هو دوت اللي جه قبل كده وجاءوا على قاموسه بدم كذب هو ده اللي كان جايب القميص وهو ده اللي كان حط عليه الدم بتاع الشاه وهو ده اللي دخل قال له يا ابانا يعني ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب هو ده اللي كان بشره بان يوسف قبل كده قد اكله الذئب قال بس زي ما ادخلت عليه الحزن قبل كده انا النهارده هدخل عليه الفرحه عشان تبقى دي قدام دي فسيبوني انا بقى اللي ادخل عليه الفرحه فلما ان جاء البشير خد بالك بقى ولما وفلما احنا دايما ايه بنقول ايه ولما يبقى الموضوع ايه مش مستعجل انما فلما لا ده انا عايز اروح بسرعه وارمي القميص على وجه ابي عشان افرحه وادخل السعاده على قلبه كفايه بقى الاحزان اللي هو شافها وكفايه الالام اللي عاشها وكفايه انه عمي بصره 40 سنه مش هقدر استنى فلازم أسرع عشان أدخل الفرحة على قلب أبي يا ترى لما بيجي لك خبر يفرحك بتجري عشان تفرح أبوك وأمك ولا ما بتجريش على أبوك وأمك غير لما بيحصل لك مشكلة ورايح عشان تقول لهم الحقوني يا ترى كتير من الأبناء والله ما بيعملوش غير كده يا جماعة كتير من الأبناء ما يروحش لأبوه وأمه إلا لما يكون وقع في مصيبة يقول الحقوني ويدخل عليهم الأحزان والآلام ولما يكون في حاجة تسعد نجح في البكالوريوس ولا بتاع يروح يقول لأصحابه ويسهر معاهم وينبسط وآخر من يعلم هم أبوهم أخويا وحبيبي أولى الناس إن أنت تفرحهم أمك وأبوك وأولى الناس إن أنت تسعدهم أمك وأبوك وأولى الناس إن أنت تحطهم في نن عينيك أمك وأبوك فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه رمى القميص على وش مين؟ يعقوب عليه السلام ايه اللي حصل بسرعة وبفاء تعقيب فارتد بصيرا رجع مرة تانية يشوف عليه السلام وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ذكرهم بالكلمة اللي كان قالها لهم قبل كده إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فقال لهم إيه في اللحظة دي قال ألم أقل وأنا مش قلت لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون في اللحظة ديت يا جماعة سبحان الله ابتدوا يشعروا بان هم يعني ايه انت عارف يعني ابتدوا يحسوا بكسوف وخجل شديد جدا وحسوا بالجرم والذنب اللي عملوه بس عايزين نقف وقفه حلوه قوي مع الحته اللي فاتت ديت ولما انفصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف الشوق الشوق يخليك تحس بريحه الحبايب واخد بالك احيانا تبقى الام نايمه في اوضه وطفلها الصغير نايم في اوضه ثانيه ولو الطفل ده جه يقع تلاقي الام قامت مفزوعه بالليل ورايحه وتلحقه قبل ما يقع طب عرفت منين احساسها وقلبها واحساسها بابنها احيانا تلاقي الام في بلد وابنها راح يشتغل في بلد تانية وبعدين فجاه تقوم قايمه بالليل يجي لها كده كابوس في ايه ما اعرفش يعني ربنا يستر انا حاسه ان ابني حصل له حاجه ويكون الابن حصل له حاجه اذكر مره زمان كنت في شغال في جماعه تحفيظ القران في السعوديه في يعني بلدنا الحبيب السعودية وكانت أم عائشة الله يرحمها وفي يوم من الأيام كان جالي مرض شديد جدا وأنا هناك في السعودية وفي اليوم اللي جاني فيه المرض ده يتبعت لي جواب يوصلني بعدها بعشر أيام أمي بعتلي جواب هي ما مش عارفة تكتب بس تخلي أختي تكتب لها بتقول الحاجة قلقانة عليك وبتقول أنت في حاجة حصلت لك ومكتوب تاريخ الجواب تاريخ الجواب هو نفس اليوم اللي أنا كنت جاني فيه المرض سبحان الله قلب الأم شيء عجيب جدا وفاكر لما قلت لك في بداية الدروس بتاعت يوسف الأحلام قلت لك إن أنت لو دخلت على رمضان ده كان في أول درس قلت لك لو دخلت على رمضان بشوق هتشم ريحة ال... هتشم ريحة ليلة القدر من وأنت في شهر شعبان أو في شهر رجب زي ما حصل إيه زي ما حصل إن سيدنا يعقوب شم ريحة يوسف وبينه وبين يوسف مسيرة 8 أيام بالجمال شفت قد إيه شفت قد ايه الانسان لما يكون مشتاق لحد بيحبه على طول في ساعتها على طول بيتذكره على طول بيحس ان هو قريب ليه جدا وان هو يعني يعني كانه قدامه بالظبط يقول ابن عباس هبت ريح فحملت ريح حملت ريح يوسف عليه السلام من مصر الى فلسطين فشم رائحته يعقوب عليه السلام يعني جت ريح كده من مصر واتجهت لفلسطين فحملت ريح سيدنا يوسف عشان توصلها لسيدنا يعقوب عليه السلام فلما وضع القميص على وجهه ارتد بصيرا وبعدين أول ما شاف قال ألم أقل لكم أنا مش قلت لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون في اللحظة ديت قام أولاده اللي هم إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين استغفر لنا ذنوبنا فراح قال لهم ايه خدوا بالكم من حاجه قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم طب ليه سوف استغفر طب ما يستغفر دلوقتي قال لك لا سيدنا يعقوب على قد كده شوف التسامح بقى اللي في قلبه قد ايه عمل يعني ما هو نبي ويوسف نبي فلا بد لما بيتعاملوا مش بيتعاملوا من باب العدل وانما بيتعاملوا من باب الفضل ده انا مش هستغفر لكم وبس ده انا هاجل استغفاري لوقت السحر في الوقت الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا عشان يبقى الوقت دوت أحرى الأوقات بالإجابة إن أنا لما استغفر لكم ربنا يتقبل مني استغفاري ليكم وقيل إن هو انتظر ليوم الجمعة عشان يتحرى ساعة الإجابة عشان كده قال إيه قال سوف وسوف تفيد التعقيب مع التراخي واخد بالك ما لهمش هستغفر لكم دلوقتي قال لهم لا سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم طب الحته الحلوه قوي اللي هو قالوها ايه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا هو كان ذنب ولا ذنوب واضح المساله عامله ازاي هم كل اللي عملوه ايه هو موضوع بنيامين هم ملوش ذنب فيه صح كده متفقين على هذا متفقين ان هم ما كانش لهم اي يد ولا اي ذنب ده الموضوع كان ايه حيله جميله كده دبرها يوسف عليه السلام مع بنيامين واتفقوا مع بعض انما هو ذنبهم ايه يوم ما راحوا عملوا الموضوع ده في سيدنا يوسف والقوه في في غيابه الجب وباعوه صح كده هو ده الذنب امال ليه قالوا ذنوبنا قالوا ذنوبنا لثلاث اسباب السبب الاولاني ان هم حسبوا الذنوب هم على قد عددهم اللي عمل الموضوع ده كام عشرة فكل واحد كان ليه ذنب فقالوا ايه استغفر لنا ذنوبنا الحاجه الثانيه والتفسير الثاني ان هم حسبوا الذنوب على حسب ذنوبهم في حق مين اذنبوا في حق الله واذنبوا في حق يوسف عليه السلام وأذنبوا في حق يعقوب عليه السلام وأذنبوا في حق بنيامين شوف أذنبوا في حق مين واخد بالك فعشان كده اعتبروها ذنوب الحاجة الثالثة ان هم الذنب اللي اشترموه ده اللي او اللي اقترحوه ده اللي عملوه ما هواش ذنب واحد لان الذنب بتاعهم ده ترتب عليه مصائب كتيرة جدا من ضمنها ايه ان يوسف يدخل السجن وانه يبقى عبد رقيق وانه بعد كده يحصل ما اعرفش معاه ايه وايه يعني حصل له مشاكل كتير وابوه اتعمى فكل دي ذنوب واخد بالك كانت كل ده في ميزان سيئات مين في ميزان سيئات اخواته عشان كده قالوا ايه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا طب سؤال طيب برضه هم ليه قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا مع ان اكتر واحد كان متضرر من اللي حصل ده كان يوسف مش يعقوب اه يعقوب عليه السلام حزن كاب وقعد يبكي لحد ما عمي بصره لكن اكتر واحد اتبهدل مين يوسف عليه السلام يا جماعه ده اترمى في غيابه الجب ثلاث ايام وطفل صغير في وسط الحياه والعقارب وبعد كده بيعه بقى عبد رق... عبد رقيق 28 سنة وبعدين فوق ده كله كمان ودخل السجن تسع سنين وتعرض لمحنة امرأة العزيز ودخل السجن في تهمة شرف يعني دي كانت مصائب كبيرة جدا فليه ما طلبوش من يوسف ان هو يستغفر لهم وطلبوا من يعقوب ان هو يستغفر لهم مش سؤال مهم كده صح لان هم ما كانوش يعرفوا ان يوسف نبي خد بالك مين اللي يعرف ان هو نبي يعقوب عليه السلام هو اللي اول له الرؤيه واضح كده دي حاجة الحاجة الثانية ان هم عارفين ان ابوهم نبي عارفين ان ابوهم نبي فهو رجل دين في المقام الاول وكمان ده ابوهم وكمان هم كانوا شايفين الاسى والحزن اللي هو ايه اللي كان يعني اللي هو شافه وشافوا الالام اللي شافها اكتر ما شافوا يوسف هم شا هم ما شافوش حاجه حصلت ليوسف هم كل اللي عملوه رموه في غابه الجب وجات السياره جم خدوه فراحوا باعوه بثمن بخس بعد كده انقطعت الاخبار فما عاشوش الالام اللي عاشها يوسف صح كده انما عاشوا الالام اللي عاشها مين اللي عاشها يعقوب عليه السلام فعشان كده قالوا له يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا وبعدين يوسف عليه السلام في نظرهم هم ما عرفش هو نبي لكن في نفس الوقت ايه هو اخوهم الصغير ده اولا ثانيا هو في نظرهم رجل دوله رجل مدني وحاكم اداري ووزير واخد بالك فبالتالي لا النبي عندهم اكرم من الوزير واضح كده وهم ما يعرفوش ان يوسف نبي فعشان كده قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم يا الله شفت قد إيه البشرات لما بتيجي بتيجي في وقت في وقت خلاص بيكون الحزن بلغ الذروة خلاص يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم والآلام اتجددت والأحزان اتجددت وبعدين يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أنه لا لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وابتدى بصيص من الأمل و إلى أن يوصل الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى إن مرة واحدة تأتي الأفراح كلها مرة واحدة إيه اللي يحصل؟ مرة واحدة يرجع بصر يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف يتعرفوا على يوسف ويعرفوا إن إن شاء الله بنيامين راجع لأن طبعا خلاص ده يوسف هو عزيز مصر وده أخونا واخد بالك وإن ديت كانت حيلة بسيطة كان بيعملها عشان يخلي بنيامين عنده وإيه كده الحمد لله يبقى يوسف هيرجع وبنيامين هيرجع والأسرة هتتلم شملها والدنيا هتبقى جميلة والعيلة هتيجي كمان وهننتقل من البدو للحضر بقى ونعيش في المدينة ونعيش في الرخاء وبن- ونبعد بقى عن المجاعة اللي موجودة هناك وفوق ده كله كمان أبونا كمان هيرضى عننا أو رضى عننا وكمان هيستغفر لنا ذنوبنا يعني الحمد لله الدنيا بقت جميلة وبقت مليانة أفراح قد إيه يا جماعة ناس كتيرة والله مش حاسة بنعمة الأسرة ولمة الأسرة شفت كل الأحزان دي كلها بقالنا 28 حلقة عمالين بنتكلم عن أحزان أحزان أحزان وحصل ليوسف وحصل له وحصل له وحصل ليعقوب عليه السلام وحصل ليوسف عليه السلام وعمالين بنحكي مآسي ولكن في الآخر حاسين بفرحة كأن يعني الفرحة غمرت قلوبنا احنا كأن احنا اللي كنا حاضرين القصة ديت وكأننا كنا قاعدين مع يعقوب عليه السلام وقاعدين مع يوسف عليه السلام وحاسين بفرحة يوسف وحاسين بفرحة يعقوب عليه السلام وكأن الفرحة دي عندنا احنا عندنا في بيتنا احنا صح ولا لأ يعني قد ايه اللمه جميله وقد ايه العيله جميله والاسره جميله اخويا يلي ما انتش عارف قدر امك وابوك وقدر اخواتك وقدر العيله واللمه والسعاده وصله الرحم اهو درس بيعرفك قد ايه في ناس كانت بتتمنى تطلع الدنيا دي تلاقي لها اسره في ناس بتتمنى الواحد منهم كان بيتمنى يطلع يلاقي اب وام في لقطاء كان الواحد فيهم يتمنى يطلع يقول كلمه ابي وامي في ناس كانت بتتمنى يطلع يلاقي ليه أخ أو أخت يلاقي ليه أي حد يحبه ويسأل عليه ويطبطب عليه ويهون عليه مصايبه ويشاركه في أفراحه وأحزانه في ناس كتيرة كانت بتتمنى حد يشاركها حياتها في ناس كانت بتتمنى اللمة والعيلة والدفء الأسري وفي ناس تانية في المقابل عايشة في الدفء الأسري ده ورغم ذلك ما هياش حاسة بقيمة الأسرة ولا عارفة بقيمة الأب ولا قيمة الأم بكل أسف معاملات سيئة النهاردة بين الآباء وبين الأمهات وبين أبنائهم أبناء ما يعرفوش قدر بر الوالدين تلاقي الأم بتكلم بنتها ده أم بتتصل بيها بتقول لي والله بحاول أحضن بنتي وهي تقول لها مش عايز أحضنك في إيه أم- أ- أ- متضايقة منك مش عايز أشوفك بنتها وهي الأم اللي تعبت فيها وشافت عشانها المر كله وسهرت عليها الليالي وما بتطلبش منها المستحيل ده لا قالت لها اداني فلوس لا قالت لها اديني فلوس ولا قالت لها حاجة دي بتقول لها يا بنتي نفسي اخدك في حضني قالت لها وانا مش عايز اخدك اخدك في حضني في ايه سبحان الله بقول للاخت ديت وبقول لامثالها والله العظيم لو ما لحقتيش تصالح امك هتندمي في يوم مش هينفع فيه الندم هتدوقي من نفس الكاس اللي انت دوقتيه لامك هتكبري وهتتجوزي وهتخلفي بنت وهيمر عليك الايام وهتقولي لها يا بنتي نفسي احضنك وهي هي نفس البنت هتقول لك وانا مش طايق احضنك كما تدين تدان وكما تزرع تحصد والجزاء من جنس العمل يا شباب ارحموا أبائكم وأمهاتكم يا شباب ارحموا دموع أبائكم وأمهاتكم يعني سبحان الله يعني الواحد بيسمع أشياء أيام ما كنت بتكلم عن حق الوالدين واحد باعت لي رسالة على الموبايل بيقول لي لأول مرة أحس إن أنا خلفت عيالي عمر ما كان حد فيهم أبدا بيفكر حتى إنه يسأل عليا فوجئت لقيتهم داخلين عليا بيقبلوا ايدي زي ما قلت لهم واول مره احس اني خلفت في حياتي ليه يا جماعه ليه ليه الابناء قلوبهم بقت جحنه على الاباء بالمنظر ده ليه القسوه بقت بتحكم بيوت كتيره بكل اسف يا شباب اعرفوا قدر الاباء والامهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد يعني الوالد الاب والام الوالد اوسط ابواب الجنه يعني احسن ابواب الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله كان من أولهم العاق الوالدين هتصوم وهتصلي وهتزكي وهتحج وهتتصدق وهتقرأ قرآن وهتذكر ربنا ولن يقبل منك أي شيء ولن يقبل منك أي شيء إلا إذا كنت بارا بوالديك أما لو كنت عاقا لوالديك يا ويل أي إنسان كان عاقل والديه حبايبي الوقت جري بينا بسرعة ودايما اللحظات الحلوة بتجري مننا بسرعة وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير ويحفظنا وإياكم والله بحبكم في الله يعني إن شاء الله فاضلنا حلقتين فقط ويعني ربنا ما يحرمناش منكم ويجازيكم عنا كل خير يا ترى إيه اللي هيحصل بقى اللقاء الجميل التاريخ الجميل اللي هيحصل بين يعقوب عليه السلام وأولاده وبين يوسف عليه السلام ده هنعرفه بكرة إن شاء الله فانتظرونا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته